الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله على كل شيء والحمد لله ملء كل شيء الحمد لله على ما نقص كتابه والحمد لله على ما نقص كتابه وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه جاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه لم يتركهم سدى بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون خلقهم ليرحمهم خلقهم وبين لهم طريق الحق وبين لهم وعرفهم وحذرهم طريق الضلال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه خلق الله عز وجل الخلق وأبو الخلق أجمعين وآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم ثم نمت هذه الشجرة شجرة الإنسان هذه الشجرة بدءا من أبينا آدم وأمنا حواء هذه الشجرة التي تكاثرت وتناسلت وكما نرى الآن شعوبا وقبائل جعلنا الله عز وجل كما قال شعوبا وقبائل لتعارفوا الله عز وجل جعل الناس تتسمى بأسماء آبائهم وجعل الناس قبائل وجعل الناس شعوب هذه الخلافات في الأجناس والألوان والأنساب والقبائل لها علامات مميزة كي نتعارف أنا أعرف أن فلان ابن فلان ابن فلان وأعرف أن فلان من الشعب الفلاني وده من قبيل كذا فبيحدث بالرغم من الاختلاف الرهيب والتنوع العالمي الموجود بين البشر إن هذه التقسيمات بتساعد في ان يحصل تقارب وتعاطف ولكن هذه التقسيمات شعوبا وقبائل لتعارفوا ليس لها علاقة بالقرب عند الله عز وجل والبعد عند الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه التقسيمات التي نراها فلان من فلان أو من قبيل كذا أو من شعب كذا أو أبيض أو أسود أو غير ذلك هذه التقسيمات وهذا التناسل والتكاثر الموجود الآن بين الناس ليس له علاقة بالقرب أو البعد عن الله عز وجل ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم هؤلاء البشر المختلفون وما بينهم من اختلافات لا تحصر ولا تعد هذه الاختلافات أنزل الله عز وجل ضوابط لتكون هناك علاقات بين الناس بحدود وبضوابط لأن لو ما فيش وحش الناس بتتعامل ازاي؟ ناس مختلفة في شعوب وفي قبائل وفي ألوان وأجناس وأشكال مختلفة في البشر بل وأديان وعقائد مختلفة الناس هتتعامل ازاي؟ هل هتحط مثلا الأبيض الطبقة اللي فوق وبعدين البرتقالي وبعدين الأحمر وبعدين الأسود مثلا هي دي العلاقات ولا يحط مثلا كل اللي بيعبد شيء أكبر اللي بيعبد صنم أكبر يبقى هو فوق وبعدين اللي بيعبد الشمس وبعدين اللي بيعبد القمر كيف تكون تقسيمات كيف تكون المعاملات بين الناس الله عز وجل أنزل وحي يضبط هذه العلاقات كيف تتعامل مع فلان كيف تتعامل مع الأسود المسلم وكيف تتعامل مع الأبيض الكافر كيف تتعامل مع أبيك المسلم كيف تتعامل مع أبيك الكافر كيف تتعامل مع أخوك كيف تتعامل مع المسلم المختلف معاه اللي بينكم اختلافات وجهات نظر كيف تتعامل مع الكافر اللي في بينكم تقارب وجهات نظر دنيويه كيف تتعامل هذه المعاملات لابد ان نرجع فيها الى الشرع اللسان مش بهواه هذه المعاملات لها ضوابط لها حدود وإن كان القرآن والسنة أتت بالحدود الكلية وتركت مساحات معينة إن الإنسان يجتهد فيها على حسب ما يراه الإنسان مع تغير الإنسان ولكن قبل أن نفكر في مساحة إيه المتغير اللي هنفكر فيه وإيه المتاح اللي إحنا نتعامل معاه في علاقات وفي حدود نزل بها الشرع وأضرب مثال على ذلك في أشد وأهم العلاقات الاجتماعية في الحياة البشرية كلها علاقة الزواج والطلاق علاقة الزواج والطلاق علاقة الرجل بالمرأة في بيت خاص لا يراه أحد لا يراهما أحد هذه العلاقة الخاصة تتعجب إن القرآن والسنة أتت بتفصيلات في المعاملات اللي بين الرجل والمرأة وتجد أشواط طويلة في القرآن سورة البقرة وسورة النساء سورة الطلاق وأمور متفرقة في القرآن سورة التحريم وسورة آخر التغابن وجزء من الأحزاب هذه المتفرقات في القرآن وغيرها من السنة أبواب كثيرة أفردت لهذه العلاقة خطورة هذه العلاقة إن ممكن كل لحظة يحصل مشكلة وكل يوم في قضية بتحدث سواء أبناء رضاع مشكلة مال قضية بين الرجل والمرأة في المال قضية المرأة تقضى هذه القضايا الواحد لو قعد يفكر فيها كده يقول ايه ده ده كل رجل وامرأة عايزين معاهم قاضي يعيش الظروف ومش أي قاضي ده يبقى قاضي شرعي بيفهم في الدين وبيفهم في الحالة الاجتماعية لكن تفاجأ إن القرآن والسنة حدث الموضوع بطريقة مختلفة حطت لنا قواعد للحياة وهذه القواعد وربنا سبحانه وتعالى بيعلمها لنا في القرآن كانت بتغذى بالخوف من الله عز وجل والتقوى والحفاظ على الصلاة وأن الله عز وجل بصير بما نفعل المعاني دي لو غابت من أي علاقة اجتماعية هتنهار الخوف والتقوى والوجل والصلاة هذه المعاني الإيمانية لو غابت منا هتلاقي ناس بتطلع قرعة هتلاقي ناس بتتعامل بمزاجها يقول لك فلان ده مش عاجبني أنا هضربه وفلان حبيبي وفلان قريب مني وفلان بعيد عني وفلان مع انه على غير ديني لا ده اقرب ليا من فلان اللي على ديني وفلان لا لا لا ما فيش بينه وبين علاقه ليه اصل مختلفين بوجهه النظر انتوا على دين واحد هذه العلاقات بتضطرب وتجد هلهله وتخريف في العلاقات ولخبطه في الحدود لما بيغيب التقوى والصلاه والورع والخوف من الله عز وجل هذه المعاني لما بتغيب تجد العلاقات بتنهار تجد الدنيا بتخش في بعضها تجد المسلم مع غير المسلم مفيش فروقات ولا تمايز تجد المسلم بيقتل اخاه المسلم ولا ولا يفكر في ذلك ولا يأبه في ذلك بل يفرح بذلك العلاقات دي بتضطرب لما الحدود اللي ربنا نزلها لنا وعلمنا نتعامل معاها نمسكها بعيد اضرب لكم مثال كما قلت حاله الرجل والمراه وفي اخص الحالات حالات الطلاق يعني كمان في اشد حالات الاختلاف وازاي القران بيحط لنا ضوابط في العلاقه ازاي القران يحط لنا ضوابط رجل وامراه في بيت لا يراهما احد واختلفوا مع بعض وهيحصل انفصال بعد ما عاشوا مع بعض فترة أو قبل أن يعيشوا دايما حالات الطلاق لما بنسمع عن حالات الطلاق فإن كل مش بس الرجل بقى مختلف عن المرأة ده عيلة وأقارب عيلة الرجل وأصحابه مختلفين مع عيلة وأصحابه وعيلة المرأة فبيحدث شرخ ما بين قبائل وبين عائلات بسبب حالة طلاق واحد لكن لما تيجي تشوف ازاي كمثال سورة البقرة تعلمك رقم واحد قرار الطلاق واسكت عليه بقى قرار انك تقطع مع واحد او انفصال مع واحد قرار الطلاق قرار حكيمي بعد تفكير ورويه مش مجرد غضبه وحميه قرار الطلاق قرار حكيمي ياتي بعد تفكير ورويه ليس مجرد غضبه وحميه لذلك في شروط للطلاق امتى الطلاق طلق الرجل وطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه يعني لو المرأة في فترة الحيض ما يطلقهاش ولو في آخر فترة الظهر وكان جميعنا في الفترة دي يستنى فترة الحيض وبعدين يستنى فترة الظهر وبعدين ياخد قرار الطلاق كل الفترة الزمنية دي بينتظرها ليه؟ عشان هل هي كانت مجرد هربة؟ كانت خناقة؟ ولا ده فعلا قعدوا مع بعض واكتشفوا ان هو مش هينفع يكملوا مع بعض ليه مش عارفين يطبقوا حدود ربنا مع بعض فان ظن ان يقيم حدود الله فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله يعني بيقربوا من بعض او بيطلقوا بعيد عن بعض ليه عشان مش عارفين يقيم حدود ربنا مع بعض فبالتالي قعدنا وقررنا مش هينفع نكمل مع بعض المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام يعني إيه الكفر في الإسلام؟ هي خايفة تكفر العشير مع زوجها كانت بتطالب النبي صلى الله عليه وسلم بالخلع إنه يخلعها من زوجها راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له أنا عايزة أتطلق أو عايزة أسيبه قضية الخلع ليه؟ عشان خايفة أعمل حاجة تغضب ربنا بس انا مش قادر اعطي له الحكم الحقوق بتاعته ولا الحقوق مش قادر اعطيها فبالتالي طب انا كده وصف يكفرنا العشير بينطبق عليا طب انا كده كلمه الكفر وانا مسلم انطبقت عليا انا مش هقدر اشرب فخوفا على ديني انا عايز اتطلق فالعلاقات بتقوم على الدين والانفصال بيقوم على الدين ايضا فلما يقعد مع زوجته ويكتشف انهم مش عارفين يكملوا مع بعض لا جناح عليهم مفيش لا ده ده ربنا يقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء يعني قرار الطلاق بحد ذاته مفيش مشكله ولكن ليه؟ كذلك العلاقات الاجتماعيه اللي بتبقى بين الناس هل مجرد خلاف بينه وبينك خلاص اختلفنا انهم سايبين بعض وماشيين ولا في قواعد بنرجع لها ونفكر وندخل ناس تحكم بينا ونجيب اهل الفضل يقعدوا ويحاولوا يصلوا بينا القضيه مش مش لان لو اي بقيه يتخانقوا مع بعض ده بقى ممكن واحد ماشي بالعربيه واحد عدى بس من قدامه غصب عنه ولسه ما خبطوش ولا حصل اي حاجه ممكن ينزلوا يقعدوا يتخانقوا ثلاث ايام هو لسه ما حصلش اصلا اي مشكله ولا حصل مشكله هذه العلاقات الاجتماعيه لها ضوابط ده انت السنه جابت ضوابط اللي يشتمك مش دينك ينفع ترد عليه شتيمه زيها وامتى تقول له نفس الكلمه وامتى تقول له كلمه اكتر وامتى لو قلت له كلمه اكتر عقابك يزيد كل دي ضوابط جاي بالقران والسنه لما العلاقات دي راحت راحت اصبح الهرج اللي بتشوفه فلان بيكره فلان فلان عايز يموت فلان فلان عايز يضرب فلان حميه وغضبه بدون تفكير ولا رويه فربنا سبحانه وتعالى آية من آيات الطلاق سورة البقرة نقع عنها ربنا بيقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ربنا جاب لنا حالة من حالات الطلاق واحد عقد على امرأة زي التعبير كتب كتابه يعني عقد على امرأة ولسه لم يدخل البيت لم يبني لسه ما يتزوجش هو عقد وبعدين بدا له انه يطلقها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وكان كاتب مهر معين مثلا خمسين ألف جنيه أو ثلاثين ألف جنيه أو مئة ألف جنيه كاتب مهر معين الصداق بتاعها كان كاتب مهر معين محدد وقد فرضتم لهن فريضة شوف ازاي القرآن بيعالج هذه القضية رجل عقد على امرأة وطلقها شوف بقى القرآن بيقول لك بيتعامل ازاي وبعد ما نتكلم نشوف بقى احنا علاقاتنا الاجتماعية مع بعض عاملة ازاي دول هيتخانقوا من غير القرآن بنشوف القرآن بيقول ايه الأول العدل فنصف ما فرضتم يبقى رقم واحد نعرف الحقوق ده حق مين وده حق مين ده أول مرحلة اسمها مرحلة العدل المرحلة دي مش دي الأصل في العلاقات يعني مش الأصل لما أنا وأنت نختلف مش أول حاجة نقعد نقول إيه شوف بقى بص عايز أعرف حاجة وحاجة اللي بيتعامل كده ده نزل على المرتبه رقم اثنين على طول في مرتبه اعلى هو خسر كان ممكن يتعامل بيها ولكن لابد من معرفه الحقوق لازم الابن يبقى عارف حقوق الاب والاخ يبقى عارف حقوق اخوه ولازم حقوق المواريث تبقى واضحه ولازم الزوجه تبقى عارفه حق زوجها والزوج يبقى عارف حق زوجته والمسلم عارف حق اخوه المسلم وحق الكافر ايوه له حق والكافر الذمي غير الكافر المحارب وامتى ينتقل من ده لده دي حقوق واليهودي والنصراني له حقوق غير المجوسي والبوذي له حقوق اخرى في المعاملات كل دي حقوق لازم تبقى واضحه ضوابط نزل بها الشرع فربنا بيقول فنصف ما فرض يبقى لو واحد عقد على واحده وطلقها قبل الدخول لها نصف المهر طب افرض هم كانوا بيحبوا بعض جدا والعيله دي كانت واثقه في العيله ما كتبوش المهر العيله قبلها لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه يعني ممكن واحد يكون عادي في ثقه بيننا وبين بعض ممكن يكون واحد عقد على واحده وما كتبش مهر ولم يسمي صداقا يعمل ايه ربنا بيقول له ومتعوهن اديلها المتعه طب ازاي على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اديها المتعه على حسب انت غني اديها زي ما هتاخد زي مثلها دي مثلا لو طبيبه شوف هيبقى صداقها كام يبقى اديها نصف الصداقه زي مثلا كل ده بالمعروف بيننا وبين بعض يدخل اهل الفضل والاحسان وبيننا بالمشوره والموضوع يخلص بحب حب وود بحيث بعد ما العلاقه تنفصل لسه في ود ده طلاق ايه المشكله ايه المشكله ولكن في ود وفي حب طب لو احنا كنا متفقين يبقى النصف فنصف ما فرضته شوف ربنا يقول ايه الا ان يعفو إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يبقى رقم واحد الحق لها نص المصر رقم اثنين مش لازم تاخد حقها كامل وهو مش لازم يديها حقها بالظبط إلا أن يعفون يعني إلا أن يعفو النساء يعفون دي بالنون دي دون النسوة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح في ناس قالت ده إما الزوج اللي هو اللي طلق أو أبوها الولي والتحت تخيل لو هنمشي على الآية إلا أن يكون الزوجة اللي طلقت أو الزوج القرآن يبدأ بالزوجة هي اللي تحت القرآن يقول إلا أن يعفون يعني ممكن المرأة اللي طلقت وإذاية المرأة النفسية أشد من الرجل ربنا بدأ إن هي اللي تعمل شوف ازاي القرآن بيحط مهما كان الوقع الضرر اللي وقع عليه هيساعد وبدأ بالمرأة قبل الرجل مع ان هي اللي بتتضرر اكثر من الرجل الا ان يعقوب يجي الراجل بعد ما طلق اللي عقد عليها ولسه ما دخلش فيها يجي يديها نص الفلوس تقول له لا تذكر الله انا هعفو ليه تعفو ليه؟ اصل ربنا قال وان تعفو اقرب للتقوى وانا عايز اقرب من التقوى اكثر اكثر تخيل المعاملات اللي دخلت بينا اقول لا لا وليه تفوزي انت بالتقوى اكثر مني انا هديك المهر كامل انا مش هديك نص المهر انا هدفع نص المهر كامل بدل ما هم كانوا 100000 بدل ما ادفع 50000 انا هدفع ال 100000 تخيل لو مجتمع حصل بينهم شجار هو عايز يدفع المهر كامل وهي مش عايزه تاخد حاجه تخيل بس تخيل شوف القران بيربينا على ايه فتح باب للتنافس مين اللي هيعمل مين اللي هيفوز بالتقوى اصل هي موقف واحد يعني هو واحد فيهم اللي هيفوز بالتقوى مين فيحدث تنافس بينهما يا ترى مين اللي هيكسب مرحله التقوى مين هنا لما اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامه اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا مين هنا اللي هيفوز بثواب القائم والصائم الصائم الذي لا يفطر ولا القائم الذي لا يفطر هنا بحسن خلق مين دي بتبقى فرص في حياه الانسان العلاقات الاجتماعية دي فرص لصعود يعني صاروخي إلى الفردوس قرب من النبي صلى الله عليه وسلم دي فرصة لما يحصل علاقة اجتماعية ومشاكل هنا مين بقى خيرهم الذي يبدأ بالسلام أصل واحد فيهم هيبقى أحسن الثاني مين هنا اللي هيتنازل عن حقه مين هيبقى أقرب للتقوى مين اللي هيقول لك معلش مين اللي هيبص راس أخوه مين هنا ده الأقرب إلى الله ده الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن بيعلمنا في حالة الطلاق وفي فلوس بتدفع خسارة مادية في العبير البشر بقى معتقد انه تخسر ولكن ربنا بيقول إلا أن يعفون يعني ممكن المرأة تعفو وتقول له لا جزاك الله خيرا أنت كنت رجل أمين معايا وكنت واضح وكويس ان الطلاق حصل قبل الدخول واضح ان احنا مش هنعرف نقيم حدود ربنا مع بعض جزاك الله خيرا انا مش عايز ويقول لا لا احنا يعني في وقت آه، بدلناه مع بعض وفي ناس سمعت سمعتك مثلا عند ناس ممكن ناس ما بتقبلش على اللي تعود عليها بعد كده فانا عشان كده لازم اعوض الاذيه النفسيه دي فانا هدفع المصاري لا لا مش هيبقى ليه. يبقى الاول الحقوق تبقى واضحة. رقم اثنين نتعامل بالفضل يبقى رقم واحد العدل يبقى واضح ثم يكون التعامل بالفضل ما عرفناش نتعامل بالفضل نرجع للعدل مش نرجع للظلم يعني الاصل التعامل الاصل عفواً، الاصل في المعاملات البشريه هو الفضل لان صعب جدا جدا النفس البشريه تعرف تتعامل بالعدل في الغالب بتظلم لو انك لو وقفت في العدل ممكن تقول عن الظلم لكن خلي بينك وبين الظلم مساحه تعامل بالفضل تنازل عن الحق يمشون على الارض هوي مش مشكله ايه يعني تاخد الفلوس تاخد ايه يعني تنازل عن يا عم على يعني انا لما ابص راسه يعني ايه قطع ايه ده حصل يعني هي كلها قضايا نفسيه رائع يعني رضيت ايه اللي هيحصل يعني في الحياه لازم المجتمع يرجع يتحاد يتعامل بالفضل ده ربنا بيقول في الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم تقرا ايه ولا تنسوا الفضل بينكم انا معتقد ان ده اتنين متجوزين وعاشوا حياه زوجيه مع بعض وقضوا ايام حلوه مع بعض كتير وسافروا واتفسحوا وقعدوا 10 سنين مع بعض وبينهم عيال وبعدين حصل مشكله وصلها لا لا لا ده ايه ولا تنسوا الفضل بينكم مجرد واحد عقد على واحده ولسه ما دخلش فيها امال الناس اللي بينها علاقات اجتماعيه سنين وبتتقطع ازدانوا لهم ايه امال الناس اللي قعدوا صحاب مع بعض سنين وبيتخانقوا بعد كده دول نقول لهم ايه دول ما قضوش مع بعض كام شهر ولسه العلاقات ما دخلتش ما بينهم نقول لهم ولا تنسوا الفضل بينكم امال الناس اللي عاشوا ايام جميله مع بعض وعاشوا جيران مع بعض وبعدين يولعوا بعض ويموتوا بعض ويضربوا بعض ويتخانقوا مع بعض ازاي دول نقول لهم ايه اذا كانوا ربنا بيقول لي دول اللي ما كملوش كام شهر مع بعض ولسه ما فيش علاقات قويه يقول لهم ولا تنسوا الفضل بينكم وأن تعفوا واقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير يعني إيه إيه علاقة ختام الآية إن الله بما تعملون بصير يعني أنت وأنت بتدفع الصداق كامل وأنت بتتنازل عن حقك أنت مش بتعامل زوجتك أنت بتعامل ربنا والمرأة بتتنازل عن النصف الصداق بتاعها تقول له مش عايزاه هي مش بترضيه هي بتحاول ترضي الله العلاقات البشرية لو ما دخلش فيها رضا ربنا مش هتكمل لذلك لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عنه الصديق لما اتهمت ابنته عائشة المبرأة من فوق سبع سنوات الصديقة الصديق رضي الله عنه لما اتهمت في الفاحشة ورميت بهذا الإفك المبين وقع في عرضها ناس من الصحابة من أفاضل الصحابة مصطح بن عبدالله وكان من الشهد بدرا رضي الله عنه وقع في عبدالله وتكلم في أمنا عائشة واللي كان بيصرف على سيدنا مصطح أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلما نزلت التبرئة من عائشة وعرف مصطح في المناطق قال والله لو أنفق عليه بعد العالم فينزل قول ينزل ولا يأتلي بالفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب ثم يقول الله عز وجل يعني كنت متوقع ان ربنا يقول لسيدنا ابو بكر انفق على مصطح عشان مصطح كويس اصل مصطح شهد بدر انفق عليه عشان هو كويس لا ربنا يقول لي الا تحبون ان يغفر الله لكم شوف النقله في العلاقه بعد ما كان ربنا بيقول لسيدنا ابو بكر اعفوا عن مصطح قال له اعفوا عن مصطح عشان اعفو عنك اغفر لمصطح عشان اغفر لك لو الانسان استطاع انه ينقل النقله دي بين ان هو بيتعامل مع البشر وبيتعامل مع رب البشر هيعفو الخروج قال بل اعفو على طول انا بني كلنا اصحاب ذنوب كل بني ادم خطاء لو انا بتعامل مع البشر شايلهم من ذهني وبتعامل مع رب البشر هتلاقيني بقى بتعامل بالخوف بالاحسان وبزود بالاقدام وبسيب حقي وبتنازل عن حقي مش مشكله ليه؟ اصل انا عايز اقرب من النبي صلى الله عليه وسلم خطوه اصل انا عايز اقرب للتقوى وان تعفو اقرب للتقوى اصل انا عايز ابقى قريب من ربنا اصل انا عايز ابقى ربنا يحفظني اصل انا ليا ذنوب كتير فمش مشكله اعفو عنه العفو من أك... العفو عن الناس من اهم اسباب مغفره الذنوب الحديث المشهور الرجل اللي كان بيدين الناس ناس كتير راجل غني ولم يكن يعمل من الصالحات كان مقصر في الاعمال الصالحه لكن كان غني فالناس بتحتاج منه فلوس فبيدينهم ديون فكان إذا أرسل صبيانه العمال يبعت العمال يجيبوا الفلوس يقول لهم إذا وجدتم معسرا فأنظروه لو لقيت واحد مخلوق مش عارف يدفع الفلوس سيبوه مش مشكلة ولو واحد معسر مش عارف يدفع ما هوش فلوس مش مشكلة ده كان بس اللي بيعمله فلما مات وبعث يوم القيامة فقال الله عز وجل له أنا أحق بهذا من قد عفوت عنه مجرد بس ان هو كان بيراعي الناس اللي ظروفه عن ظروف خلاص انه خلاص مش مشكله انت ما تنفعش وانت مش مشكله اخر بدل ما تجيب الشهر ده خليه شهر شهر هو ده بس اللي كان بيعمله قال الله عز وجل نحن احق بهذا منك اللي مشغول برضا الله ومشغول بمغفره الذنوب هيسهل عليه العدل لكن اللي مشغول بنفسه هيصبر عليه ازاي ده اهم ده قال لي كذا انا لازم انتقد انا لازم اعرفه ان هو صغير انا لازم اعرفه ان انا كذا طب وبعد ما عرفته هو كذا ايه اللي حصل استفاد ايه ان هي الا ايام ثم نموت ايه اللي حصل يعني استفدنا ايه المؤمن العاقل الكيس الفضل اللي بيدخر لما بعد الموت يدخل ذلك ما بعد إن الله بما تعملون بصير أي إن الله عز وجل بصير بهذه العلاقات ويعلم التقي منكم ويعلم اللي بيعمل أنت ممكن طب أنا أقول لك على ختام الآية دي ممكن يخليك إنك ممكن تعفو عن واحد أنت ضاغط على نفسيتك جدا أنت ضغطت على نفسيتك إلى أقصى درجة عشان تعفو عنه ويعني عملت في نفسك إيه عشان تعرف تقوم وتبوس راسك الموقف البسيط ده انت يعني جبت اخرك عشان تعمله وهو في الاخر ولا كانك عملت الله عز وجل بصير بما يحدث في نفسك ويعلم انك فعلت هذا طلبا لرضاه وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه ان لو اثنين تشاجروا ثم بدا احدهما بالسلام فلم يرد عليه الاخر ردت عليه الملائكه ربنا ينزل لك الملائكه ترد عليك وتتلقاك طالما هو أعرض عنه ويعقبه الله عز وجل فاللي مشغول برضا الله يسهل عليه إنما اللي مشغول بنفسه وبالتقسيمات الدنيوية الحديثة التي ما أنزل الله بها من سلطان تلاقيه بيتعامل معاملة عجيبة إذا إذا بالله رقم واحد لابد أن نتعامل مع بعضنا البعض بالفضل ده أخوك المسلم تتعامل معاه بالفضل فإن لم تستطع فبالعدل العدل ده في قواعد شرعية الجار له حقوق أخوك المسلم له حقوق الجار الأقرب له حقوق غير الجار الجار البعيد الجار النصراني واليهودي له حقوق اللي بيصلي معاك في المسجد له حقوق صديقك في العمل له حقوق كل دي حقوق أتى بها الشرع الأصل أن نتعامل بالفضل إن لم نستطع فبالعدل وإياك والظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا بعد محمد صلى الله عليه وسلم أحبتي الله المعاملات الاجتماعية ثقيلة جدا على النفس لذلك سورة زي سورة الحجرات سورة ما يقرب من 18 آية جل السورة بيتكلم على معاملات اجتماعية بين الناس وبعض ما تتخطاش حق الله ما تتخطاش حق النبي صلى الله عليه وسلم ما تتخطاش حق اخوك ما تكتبش اخوك ما تلمسش اخوك لذلك هذه السورة من أكثر السور اللي جاء فيها لفظ الإيمان 15 مرة تقريبا يعني سورة 18 آية تقريبا 15 مرة يجي فيها لفظ الإيمان والذين آمنوا والمؤمنون ليه؟ المعاملات الاجتماعية المنضبطة بالشرع تحتاج إلى إيمان عشان تقدر لذلك العلماء وقف وقفة في الآيات اللي احنا بنتكلم فيها سورة البقرة الآيات ماشية ربع المشهور ربع والوالدات يرضعن أولادهن حوالين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ربع ربع الطلاق ده اللي في سورة البقرة اللي في أواخر الجزء الثاني ربع آيات الطلاق ماشية آيات الطلاق لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تخطبوا لهن فريضة ومتعوهن على المسع قدره والمقبل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى حول غير الزواج ده الآيات ماشية في الطلاق والعدة بتاعت المطلقة والعدة العدة بتاعت المتوفى المتوفى عنها زوجها وفي النص قايلين عن الصلاة ايه اللي جاب آيات الصلاة بين آيات الطلاق الآيات كلها بتتكلم المرأة في عدة المرأة المطلقة أو اللي توفي عنها زوجها والحقوق بتاعتها وتاخد- وفجأة آيات آيتين بس عن الصلاة ليه؟ واشمعنى الآيات دي عن الصلاة؟ طب ما في آيات تانية عن الصلاة في ال- في القرآن ليه الآيات دي؟ ليه حبيبوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الآيات دي بتتكلم على قدرة المؤمن المتقي أنه يحافظ على الصلاة في أشد الظروف كما أن المؤمن التقي يستطيع أنه يحافظ على الفضل بالناس في أشد الظروف اللي هو ظروف الطلاق اللي يستطيع أن يحافظ على الصلاة في أشد الظروف يستطيع أن يتعامل بالفضل مع الناس في أشد الظروف هي دي العلاقة كل ما بيزداد إيمان المرء كل ما بيزداد أخلاقه كل ما بيزداد أخلاق المرء كل ما بيزداد إيمانه العلاقة متراكبة مع بعضها في إيمان في تعامل بالفضل هذه هي العلاقة حافظوا على الصلوات ده أمر عام والصلاة الوسطى وصلاة العصر اكتر الفروق اللي بتضيع صلاه سواء مشغول اشتغل ملبوخ في الشغل او رجعت تعبان قبل العصر ونمت صحيت المغرب اكتر الفروق اللي بتضيع انشغال الناس صلاه العصر اللي يستطيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وفي رواية من ترك صلاة العصر أي عامدا متعمدا تركها إلى أن خرج وقتها من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني كأنه خسر فلوسه كلها وخسر أهله كلهم والعياذ بالله اللي ترك صلاة العصر. اللي يستطيع كل يوم مع تغير الظروف انه يحافظ على صلاة العصر الجماعة ده بالتالي يستطيع انه يحافظ في الفضل في العلاقات الاجتماعية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم طب افرض الموضوع مش ان انا شغال بس ومجرد اشغال دنيوية لا ده انا في حالة خوف فرجالا او ركبانا يعني ايه فرجالا او ركبانا يعني صلي الصلاة وانت بتجري او وانت راكب الفرس وبيجري بيك صلاة الفرد صلاة الفرد صليها لدرجة أن الإمام الإمام بيقول فإن خفتم قال هذه صلاة الفرد يعني الواحد وحده في حال الخوف حال الخوف امتى وجاب أمثلة قال أشهرها في حال المسايفة حال الايه المسايفه يعني في المعركه واحنا عمالين نضرب في السيوف مع الكفار واشتغل المعركه وفي وسط المعركه ووقت الصلاه هيخرج وانت بتجري في المعركه تصلي اصلي ازاي قال كبر تكبيره وقوم ايمان يعني ممكن تقول الله اكبر وتقوم ايمان كده تسبح الله عز وجل وانت بتجري او انت على الفرس نشوف الامثله اللي جابها الكتاب بيقول هذه صلاة الفذ في حال خوف أشهرها في حال المسايفة أو يفر من عدو يجري وراءه أو سبع يفترسه أو سيل يحتمله أنا كده ايه اللي بيقول يعني انا اسد بيجري ورايا وانا بجري وبتابع عشان خايف من العصر او مصلي وانا بجري او عدو يجري وراء او سيل يحتمله يعني السيل شايل واحد فايقه ويجري تخيل اللي يستطيع يحافظ على ذكر الله في هذا الوقت ويرقب الصلاة ولا يشغله حال مهما كان من خوف أو غير ذلك لا يشغله هذه الأحوال عن الصلاة هذا يستطيع أن يعامل مع الفضل مهما تغيرت فيه الظروف سواء أشغال دنيوية صلاة الوسطى أو الخوف يستطيع أن يحافظ على الصلاة في وقتها هذا يستطيع أن يتعامل مع الناس بالفضل حتى في أحلك الظروف ومهما ضيق عليه المعاملات تحتاج إلى إيمان لذلك عمر بن الخطاب كان يرسل رضي الله عنه كان يرسل إلى عماله في المدن ويقول إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع اللي هيعرف يحافظ على الصلاة هيعرف يحافظ على بيته اللي هيضيع الصلاة هيضيع بيته كانوا يعظمون الصلاة فلما يعظم الصلاة بيعامل ربنا يجي يتعامل مع البشر برضه بيعامل ربنا هو بيتعامل مع البشر زي ما قلنا في ختام الآية إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الصلاة دي غير صلاة الخوف اللي موجود في جوه سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فاتقوا طائفة ديت بيسموها في حالة ترقب يعني احنا لسه في الحرب بنصف الصفوف ولسه ما بدأناش الحرب فهنا خايفين ان هم يهجموا علينا في اي لحظه فنصلي صلاه الصبح على يعني جت السنة بتقريبا ثمان يعني أشكال لصلاة الصلاة أيا كان إنما ده اسمه حال الاشتباك والمشايخة آية البقرة جابت صورة أشد من آية صورة النساء لأن هي بتطبق إنك تتعامل بالفضل في أشد العلاقات وهي حالة الطلاق وبذل المال وإنك تدفع لزوجتك اللي أنت طلقتها يبقى إذا أحبتي في الله لابد أن نتعامل مع بعضنا البعض بالطوال والشرع انت مش من حقك انك انت لما كان يغلط فيك انه المشرع قال لك يا كذا تقول له انت اللي ابني كذا ابني كذا دي انت تجاوزت حقك تخيل هذه الزياده فقط يعني بتدافع عن نفسك انت تجاوزت حين لو قال لك كذا شيله انت ممكن لو عايز تقول انت هنا مخير عايز تعفو وهو يشيل الذنوب ولو رديت لو لو السب اللي سبوا لك ده او الشتيمه ديت لا يجوز انك تقولها يعني لو قال مثلا كلب كلب لا يجوز انك تقول كلب تقول له يا ظالم ما تقولوش يا كلب الواحد بيقرا هذه الاشياء في السنه بيتعجب اين نحن من القران والسنه في العلاقات الاجتماعيه مش في مجرد الشعائر التعبديه اين نحن الواحد بيتعجب اللي بيشوفه يقول لك ده لازم يموت يموت ليه اصل عمل لي كذا طب وهي كذا في الشرع عقوبتها انه يموت فلان لازم يتضرب ليه يتضرب اصل قال لي كذا وهي قال لك كذا عقوبتها ايه اعرف ان انت كده بتاخد ذنوب اكتر اشياء بتقذف الناس في النار المعاملات الاجتماعيه الانسان بعد ما بيعدي بعد ما بتوزن اعماله وبيطلع على صحيفته وبيعدي الصراط بعد ما بيعدي كل ده يجي يتحبس على قنطرة قبل الجنة هو خلاص عدى كل الصعوبات صلى وصام وقام الليل وأنفق وحج واعتمر وذكر ربنا عمل أعمال طائعة كتير جدا وخلاص هذه الأعمال صقلت الميزان بتاعه أثقلت الموازين وعدى الصراط وفرحان انت عارف راح فين وهو فين اتحبس على قنطرة قبل الجنة ليه؟ في علاقات اجتماعية انت انت سبيت فلان طب ما هو اللي سبني لا هو قال لك كذا انت قلت له انت ابني 60 كذا انت هنا تجاوزت وانت ضربت فلان طب هو اللي شتمني ماشي واشتمك بس انت ضربته وانت اكلت مال فلان وساهمت في قتل فلان وعملت انا اه كل ده حتى يوم القيامه بعد ما تجاوز الصراط بعد ما قام الليل وصلى وصام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي الفرائض وتصوم رمضان وتقوم الليل وتنفق ولكن تطفي جيرانها بلسانها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار معدل الايذاء باللسان هيغلب هذه الطاعات ان المراه هتتكلم كثيرا هتؤذي كثيرا بلسانها كل دول هيجمعوا لها عند الحنطره تخيل الغيبه من الكبائر اللي احنا بنتفكه بها مع بعض من الكبائر سلم يريد هذه الحسابات مره اخرى القضيه مش واحد دخل صلاه الحكم في المسجد لا في حقوق في علاقتنا مع بعض نسال الله ان يعلمنا ديننا وقبل ان اختم بالمناسبه طبعا معروف مساله راس السنه والاحتفال براس السنه وتهنئه النصارى بهذا العيد وغير ذلك احنا قلنا التقسيمات اللي موجوده في العالم الشعوب والقبائل والاختلافات الله عز وجل يعلم ذلك وبما ان الله عز وجل يعلم ذلك نزل لنا ضوابط للمعاملات فانا المفروض قبل ما نقعد واحد يجي يتناقش معايا انتوا ليه بتحرموا انك تقول لواحد وتبارك له وتجيب له هديه فلوس مش احنا اللي بنحرم دي علاقات اجتماعيه زي ما الشرع خلى العصر اربع ركعات كذلك جه الضوابط ومن ومن حكم وضع ايات الصلاه ضمن ايات الطلاق ان زي ما الشرع بيتكلم عن الصلاه بيتكلم عن الطلاق وان في تداخل بين المعاملات والعبادات العلمانيه هي ايه؟ هي نزع المعاملات من العبادات هي دي العلمانيه العلمانيه انه يشيل آيات الصلاة من وسط آيات الطلاق وإن يشيل آيات الحج من وسط آيات القتال وإن يشيل آيات الصيام من وسط آيات الأموال هي دي العملية التداخل اللي موجود في سورة البقرة ده آيات صيام بعدين آيات معاملة مالية بعدين آيات حج بعدين آيات قتال بعدين آيات طلاق بعدين آيات صلاة بعدين آيات معاملات مالية التداخل ده هو ده الدين العملية فصل الآيات دي على بعضها ويحط ده في كتاب نشتغل فيه ده كتاب ما نشتغلش فيه التداخل ده ان الشرع لا فانا عايز الانسان يفكر هم دلوقتي بيحتفلوا بايه سواء واحد واحد او سبعه واحد بيحتفلوا بايه بيحتفلوا بشيء قال عنه الله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولد انت رايح تقول له مبروك كل سنة وطيب ان انت سعيد ان السماوات كانت تتبطر وان الارض تنشق وتخيل الجبال هبل كل سنة انا بهنئ حضرتك انك ساهمت في الاضطراب الكوني الاول انا بهنئ حضرتك على انك ساهمت في غضب الله انا بهنئ حضرتك على انك انت بتنسب للرحمن ولدا تقول ايه عايزك تفك الكلام انت بتقوله طب انت تخليني وتزوج ماشي دي معاملات انسانيه الشرع اتى بيها ان هو عنده مشكله تقف جنبه انت هو لو جارك وقع في ازمه نفسيه انت مسؤول حقه عليك انك تساعده غير المسلم حق عليك هيمسك بنفسك يوم القيامه تقف جنبه وتساعده عنده ازمه تساعده ده لو محتاج يروح المستشفى وانت ما اديتوش وهو جارك انت قافل انا ده مش معناه الناس عندها خلط المعاملات دي مش معناه يعني انا لما اشوف بديله على وشه ابدا بالعكس انت تحاسب ده له حقوق يعني انا عايز اقول لك انك ممكن يوم القيامه اللي ينقص من ميزان حسناتك حقوق غير المسلمين حقوق انت ما عملتهاش له حق يمسك نفسك انت ما ما هنتنيش لما انا كان عندي مشكله كذا واتحلت انا كان عندي ازمه وانت ما وقفتش جنبي جار غير المسلم لكن التهنئه بهذا العيد شوف انت بتهنيه على ايه انت بتهنيه على ايه ازاي واحد تخيل في واحد بيحتفل سنويا هو في مرة عمل حفلة شتيمة للولد عمل كده مصر وقعد يشتم في والده وبقى يحتفل سنويا باليوم اللي بيشتم في والده فانت كل اليوم ده ما بيجي من الانسان تقول له كل سنه وانت طيب انك انت بتشتم والدي في والدي هو سب الله هو الله عز وجل سبني ابن ادم وشتمني ابن ادم يدعون له الولد سبحانه وتعالى ومع ذلك يرزقكم ويعافيكم فإذا الإنسان لازم هذه العلاقات الاجتماعية لها ضوابط نزل هذا الشرع لا فزاز ولا فزايف ولا رأي فلان ولا رأي فلان هي بقول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق اللهم ارزقنا حسن الخلق اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال لا يهدي أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم استعملنا لنصرة دينك اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وحد صحبنا واجمع شملنا وانزع الشيطان من بيننا اللهم واجمع شملنا على ارقى قلب رجل منا يا رب العالمين اللهم انزع الشيطان من بيننا اللهم وحد صحبنا واجمع شملنا على ارقى قلب رجل منا يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك